إنجيل لقى إصحاح 14 في ثلاث أفكار أو ثلاث فقرات عن موضوع الولائم والاجتماع فيها والحفلات والحاجات هنقراه من أوله معلش عشان بس نفهم احنا فين والمسيح كان فين وبيتكلم مع مين وإذ جاء إلى بيت واحد أحد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزا كانوا يراقبونه وإذا إنسان مستسقن مستسقن يعني عنده استسقاء أسايتس يعني عنده مرض في الكبد غالبا كان قدامه فأجاب يسوع وكلم الناموسيين والفريسيين قائلا هل يحل الإبراء في السبت فسكتوا فأمسكه وأبرأه وأطلقه ثم أجابهم وقال من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينشله حالا في يوم السبت فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك احنا يعني مش ده تركيزنا بس هقولها بسرعة هما كان معزوم في بيت واحد من الفريسيين يوم سبت يوم السبت بالذات اليهود عندهم حرفيات كتيرة واحتياطات كتيرة ويتحركوا بحساب ويعدوا خطويهم وشغلانة كبيرة وما يعملوش عمل ما يعملوش أكشن كبير يعني يعني ما يروحش مشوار ما يشيلش ويعتل حاجة كده يعني آه فهو معزوم في قعدة كبيرة كان في واحد مريض قدامه باين على بطنه المرض وعلى وشه طبعا باين عليه مريض وحاطينه قدامه كده عشان قال يعني يشوفوه هيعمل ايه هيشفيه ولا لا لان هو لو شفاه يعتبر كسر السبت فالمسيح له المجد ما هربش من المواجهة بالعكس أعلنها بقى بصراحة يعني اللي في قلبهم ده طلعوا للنور وقال لهم إيه هل يحل الإبراء في السبوت إيه رأيكم يصح أشفي في السبت ولا لا يصح واحد يتعالج يوم سبت ولا لا فسكتوا إيه اللي سكتهم كذا حاجة ممكن يكون الحرف يقول لا بس بس الضمير يقول اه ايه يعني ده راجل غلبان ما يخف النهارده ولا بكره بس المهم يخف وممكن يكونوا سكتوا عشان يسيبوه يقع فيها ويشفي عشان يمسكوا عليه ذلة لأن هم الفريسيين كانوا متغاظين منه لأنه واكل الجو وكل الناس بتحبه وهم كمعلمين سوقهم وقف لأنه هم حرفيين ومتزمتين ومتعبين فسكتوا فأمسكه طبعا هم مش راضين يقولوا الحقيقة يعني أو الحق اللي في قلب كل واحد فأمسكه يعني راح لغاية عنده ومسكه كده أو صلى عليه وأبرأه وقال له اتفضل وأطلقه ثم أجابهم وقال بقى الحتة دي عتاب من منكم يسقط حماره أو طوره في بير ولا ينشله يوم السبت يعني هو أنت لو الحمار بتاعك وقع في حفرة ولا في بير هتقول استنى للحد ده أنت لا هتنسى النهاردة سبت ولا خميس وهتشتغل على طول يعني لما يكون فيها خسارة لما يكون فيها فلوس أو لو يكون فيها حتى حيوان غالي عليك هتتحرك ومش هتفكر يعني اتحركوا بقلبكم بلاش عند فهو قال لهم ده الثور والحمار لو وقع في بير انتوا نفسكم هتحركوه يوم السبت وهتنقذوه لا طبعا دول ناس قرويين كلهم دي حياتهم يعني حياتهم في البهايم اللي معاهم وكده فمش ممكن يستغنوا عنها بالساهل فقال لهم يعني بني آدم مريض مستكترين انه يخف يوم السبت فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك لأنه ما فيش إجابة هيقولوا إيه يعني ضمير أي إنسان مهما كان يعرف ربنا ولا ما يعرفوش يقول لي لا طبعا يخف بس يخف وقال للمدعوين ده موضوعنا بقى مثلا يعني الأقل الموجودين مثل ليه وهو يلاحظ كيف اختاروا المتكئات الأولى قائلا لهم يعني لما دخلوا بقوا يتنافسوا مين يقعد قدام مين يبان مين واخد المتكئ الأولاني متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المتكئ الأول لعل أكرم منك يكون قد دعي منه فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك أعطي مكانا لهذا فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الأخير حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع إلى فوق حينئذ يكون لك مجد أمام المتكئين معه معك لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع فاكرين دي جت فين تاني امبارح في مثل الفريسي والعشار نفس التعبير نفس النتيجة المثل جميل وبسيط لما تروح حفلة كبيرة لو قعدت قدام مكان مثلا كبار المدعوين ممكن يضطر صاحب الحفل يجي يقول لك معلش يعني سوري المكان ده محجوز لفلان ف... ويكون معاه فلان جه معاه جه دوره فيقول له معلش سيب المكان ده لفلان هيبقى فيها احراج طبعا لما واحد يتحرك من الصف الاولاني قدام كل الناس ويرجع لورا واضح انه ده مش مكانه وواضح انه كان طالع فيها هيبقى شكلها وحش فقالوا لا خليك ناصح اقعد ورا ولما يجي صاحب الحفل يسلم على الناس يقول لك ايه اللي مقعدك هنا انت واول كرسي انت قدام تعالى قدام فلما يطلعوك من ورا لقدام برضو شكلها حاجة جميلة طبعا ده سلوك بسيط وسلوك يعني اتيكيت يعني وبسيط يعني كلام حلو وكلام عادي لكن في معنى جميل هو ان احنا ساعات كتيرة بننشغل ان احنا نقعد اول صف او بنحط نفسنا قبل الناس وده ممكن يخلينا نخسر حاجات كتير قوي بينما عند صاحب العرس عند الرئيس المتكئ هو عارف الناس بتوعه وكل ما الواحد يقعد ورا كل ما يقول له اتفضل لقدام لكن لما يقعد قدام هيقول له معلش سيب مكانك ده مش مكانك فالواحد عاوز يفكر فينا ايه المتكئ الاخير يعني ازاي الواحد فينا يبقى حريص على المتكئ الاخير مش المتكئ الاولاني مثل او يعني اديكوا تطبيقات ممكن الواحد يبدي راحته على راحة اللي حواليه ده كده بيبدي المتكئ الأول على الأخير بينما عارفين لو خدنا المتكئ الأخير وحاولت تريح كل الناس وانت آخر واحد هتلاقي كل الناس ترفعك وتحبك وتقدرك لأنك بتريح الكل قبل نفسك فيقولوا لك يا صاحب ارتفع إلى فوق عارفين لما يقولوا سيد القوم خادمهم ودي تعبير قالوا لربنا يسوع لما قال من أراد أن يكون فيكم سيدا فليكن للجميع خادما من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن للكل آخر الكل اللي بيدور دايما أنه يبقى الأولاني لازم الناس تتعب منه في وقت ولازم هيسمع كلمة في مرة توجعه أنه معلش أنت مش الأول ده مش مكانك بينما اللي دايما شايف نفسه في الأخير لازم الناس هترفعه ولازم الناس هتمجده برضو مثلا بابا كيرلس كان متواضع جدا وكان دايما شايف نفسه صغير قوي ولما رشحوه لحكاية البطرخانة دي كانت بالنسبة له حاجة يعني مش على باله وفضل في بقية عمره يقول تعبير لذيذ جلابيته لحد ركبته وعشرة في خدمته يعني هو كانت جلابيته مش مش طايلة الأرض يعني لأنه كان عايش في نسك جديد في الأول ومبهدل وكده وبقوا عشرة في خدمته ربنا كرمه وبقت الناس كلها بتحبه برضه لقداسة البابا شنودة ربنا يديله الصحة والعمر يحكى عنه فصل جميل كده حصل انه لما كان في الأنبرويس أسقف لسه قبل ما يبقى بطرك وكان الإكليريكية لها مواعيد يعني طلبة الإكليريكية لازم عند الساعة 10 ونص 11 في ميعاد كده اللي يتأخر بعد كده ما يدخلش ما يدخلش المبنى يعني فيبدو كان بياخد خلوة بيتمشى بالليل في أرض الأمبرويس وهو أسقف قبل ما يبقى بابا فكانت الساعة 11 ونص أو حاجة لقى اتنين شباب واقفين عند باب المبنى مش عارفين يدخلوا ايه اللي حصل اتأخرنا بره جايين من سفر والقطر اتأخر و... ومش عارفين ندخل مواعيد الباب اتقفل المهم عرف يتصرف يجيب لهم مكان أوضة يعني في حتة عشان يناموا وده أسقف وبعد شوية بعد ساعة لقوه جاي شايل مرتبتين يا عيني لوحده على راسه وهو أسقف عشان قال لهم أنا عارف إن أنتوا هتناموا على الأرض إزاي راح دبر من أوضته مرتبة ومرتبتين وجابه لهم فكانت بالنسبة لهم حاجة يعني مش معقول الأسقف مشغول بينا لغاية كده ودول شباب صغير وغلطانين لأن هم اتأخروا لكن من يضع نفسه يرتفع فإحنا ساعات بن بنستكتر على نفسنا نخدم الناس أو بنستكتر إن إحنا يعني نبقى ورا يعني ذات ذات الواحد بتوجعه يعني لما يتحط ورا لكن كل ما الواحد ساب نفسه ورا ورا دي مش مقصود بيها بالحرف يعني تقعد آخر كرسي في الأتوبيس لا مش دي مقصود بيها لكن يعني ما تطلبش نفسك في الأول ما تطلبش مصلحتك قبل الناس ما تطلبش مجد الناس قدم الناس على نفسك قدمهم على نفسك في كل حاجة قدم اللي حواليك على نفسك قدم رغباتهم على رغباتك قدم آرائهم على آرائك هيحصل إيه يعني وده ما فيهاش غلط قدم راحتهم على راحتك كل اسمه المتكئ الأخير حتى لو كان مركزك كبير خليك في مركز صغير يحكوا عن باستور اللي هو عالم يعني كان داخل في المحفل اللي هياخد فيه جايزة نوبل وكان راجل عجوز فكان بيتكئ على واحد من الأساتذة تلاميذه يعني وهو داخل كل القاعة وقفت وسقفت بشدة يعني كلهم وقفوا احتراما للراجل العالم ده فهو ميل على تلميذه ده قال له الظاهر في وزير داخل أو حاجة كل اللي جه في باله انه اكيد التسقيف ده لواحد تاني ما جاش في باله خالص انه لنفسه واخدين بالكم ده اتضاح حقيقي ان الواحد يكون مش بيدور على كرامته او على مجده ومش حاسس انه حاجة كبيرة مهما ربنا رفعه هو مش حاسس بدي مش واخد باله من دي بينما العكس بقى تلاقي واحد صغير دايما حاسس انه كبير يعترض ويثور و... و... واللي ما واللي ما يمشلوش كلامه يبقى الناس كلها ما بتفهمش وانا اللي بفهم وممكن يكون لسه يعني صغير في السن او صغير في الخبره لكن معتبر نفسه هو اول الدنيا كلها فهنا ربنا يسوع لما لاحظ ان الفريسين كلهم عندهم المرض ده كلهم جايين يقعدوا قدام قال لهم المثل البسيط ده قال له لما تقعد اقعد ورا عشان ما يجي صاحب القعده يقول لك اتفضل قدامي وشكلها حلو فربنا هيعمل كده طول ما احنا قاعدين ورا في الدنيا يعني بنقدم الناس على نفسنا لازم ربنا هيقول لك اتفضل قدام انت مكانك قدام انت خدمت الناس كلها و... وكنت في المتكئ الاخير جه اليوم انك تقعد في المتكئ الاولاني اشهر مثل لكده الست العذراء العذراء طول حياتها خادمه او طول حياتها في المتكئ الاخير يعني من هي طفله بقت بتخدم على الشيوخ اللي في الهيكل مع انها نقية انقى من كل الشيوخ اللي في الهيكل ولما راحت بيت يوسف العجوز بقت بتخدم الراجل العجوز يوسف النجار وهي كرامتها عند ربنا ملهاش اخر وبدأت وحبلت وشالت الطفل يسوع وبدأت تربيه وفضلت في البيت خادمة قبلها لما أليصابات حبلت راحت عند أليصابات وزكريا برضو تخدمهم مع ان المفروض الملائكة تخدمها يعني دي مركزها كبير جدا لأنها دلوقتي حامل في المسيح له المجد لكن وهي حامل في المسيح بتخدم على الناس الكبار عادي خالص تكنس وتمسح وتغسل وكله وفضلت طول حياتها كده لغاية حتى بعد صليب المسيح وقيامته وبدأت مع الرسل برضه دورها الأساسي خدمة التلاميذ تخدم عليهم ولا بتوعظ ولا بتتصدر القيادة ولا بتدور على كرامتها ولا سمعناها يعني عاوزة تسوق الكنيسة لا خالص ما عندهاش الكلام ده كانت دايما في المتكئ الأخير حسها هادي وفي حالها ومتواضعة شوفوا النهاردة مجدها العالم كله بيحب العذراء مريم وقد كده ربنا رفعها جدا في الكرامة المتكئ الأخير ده كلمة عاوزة يعني يا ريت ننشغل بيها شوية لما الواحد يجي يطلب أو يعرض أو يتحرك يحسبها يبص حواليه الأول أنا أحسن من الناس ولا أنا أقل من الناس وفي فرق بينها وبين صغر النفس مش مقصود انك بتعمل كده لانك مش واثق في نفسك لا دي بتتعمل نتيجة تواضع مش صغر نفس تواضع يعني انا حاسس انه كتر خير ربنا يعني انه حاططني وسط الناس دول وانه لسه ساتر عليا وانه لسه انا موجود في الدنيا ايه الداعي بقى ان انا اتعالى يعني بينما المتكبر فاكر بقى انه حقه على ربنا وحقه على الدنيا كل الناس تشيله وتحترمه وده مش حق ولا حاجة ندخل في المثل اللي بعده وقال أيضا للذي دعاه يبقى أول رسالة كانت للمدعوين المتعاليين المتكئات الأولى قال لهم بلاش المتكئات الأولى في نفس القعدة قال الذي دعاه في رسالة تاني لصاحب الدعوة إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدعو أصدقائك ولا إخوتك ولا أقربائك ولا الجيران الأغنياء لئلا يدعوك هم أيضا فتكون لك مكافأة بل إذا صنعت ضيافة فادعو المساكين الجدع العرج العمي فيكون لك الطوبة طوبة يعني المديح أو الكرامة إذ ليس لهم حتى يكافئوك لأنك تكافئ في قيامة الأبرار برضه هو ربنا يسوع لما بص في القعدة لقاها كلها بهواء وطبعا المسيح قلبه دايما مع الغلابة دي حاجة واضحة جدا في التعليم فجاب رئيس المتكئ وقال له أنا عندي رأي لما تعمل عزومة أو وليمة أو فرح ما تعزمش الأغنياء اللي هيردوا لك ال- العزومة لأنك كده يبقى ما عملتش حاجة زيادة ما عملتش خير أنت دفعت ألفات وعملت عزومة وجبت البهوات اللي كده كده هياكلوا في أي حتة ما كانش معاك هيبقى في بيتهم و- وبكرة هيجاملوك ويردوا لك العزومة أنت ما عملتش حاجة ليها قيمة طب الألفات اللي اتصرفت دي مش كنت تجيب بيها أكل للغلابة ادعوا العينات دي المساكين الجدع مقصود بيهم غالبا المشلولين أو المفلوجين أو كده والعرج والعمي اللي هي الفئات المطحونة جدا والفقيرة جدا ساعتها يكون لك الطوبة يعني إيه يعني لا يكافئوك بدل مش هيعرفوا يردوا لك المكافأة مش هيعرفوا يعزموك آه، يجم يعني يجاملوك بنفس الطريقة كده يبقى اللي انت عملته عندي انا عند ربنا في السماء كده انا اللي هرد لك العزومة اللي أنت- كده انا اللي مديون لك عشان كده في آية جميلة تقول من يرحم الفقير يقرض الرب يعني اللي بيع- بيعمل بيخدم الفقير يبقى مسلف ربنا طبعا لازم يرد ربنا ما يقدرش يفضل مديون ابدا وعن معروفه يجازيه فلازم انت انت سلفت ربنا عن المعروف ده لازم يكافئك عنه لازم لانك مش منتظر من الغلبان لا يرد لك تعبك ولا ي- يجازيك بعزومه زيها الحكايه دي في ناس بتعملها على فكره يعني مثلا في امريكا في بعض العائلات المتدينه يعملوا حاجه جميله لما يجي فرح حد من ولادهم يبعتوا في الدعوه ان كل الهدايا ترسل كتبرعات لل مثلا هيئة معينة بت بت بتساعد الأطفال اليتامى أو الفقراء في أفريقيا أو كده ويبقى معروف أنه فلان دفع كذا مش عاوزين منه هدايا مش عاوزين منه حاجة لكن المبلغ اللي جامل بيه الناس راح للغلابة فيبقى مكتوب في كارت الدعوة كده إن إحنا مش عاملين احتفال كبير إحنا هنصلي في الكنيسة وهتصلوا معانا وأي مجاملات ترسل كتبرعات للفقراء وإحنا بنشكركم مقدما على كل المجاملات طبعا هما كان ممكن يقعد يحسبها ويقول لك لا انا عاوز منظر وعاوز شياكه وعاوز الناس تسقف وعاوز كل الناس تقول عملت وسويت وحفله ابني ما حصلتش حيلك كل ده كلام فاضي ولا بيقولوا الكلام ده ولا بيعملوا حاجه ومحدش بيعجبه العجب وهتلاقي نفسك صرفت كتير قوي وندمت وغالبا الحكايه بتخ- بتقلب غم غم في الاخر وشغلانه ملهاش معنى لكن انت لما تعمل كده شوف كام فقير خد من بركة الفكرة دي وكام بيت اتسطر وكام لأن ساعات بتبقى مبالغ ضخمة جدا آه، في كابل تاني قريت القصة دي عن اتنين شباب كانوا برضو بيحبوا ربنا آه، عملوا نفس الدعوة بس عملوها بطريقة مختلفة قال ان احنا هنقضي شهر العسل وهنخليه سنة نخدم الفقراء في بلد معينة وقالوا للناس البلد واحنا محتاجين مصاريف كتير قوي للموضوع ده فارجوكم ما تجيبوا لناش هدايا احنا بيتنا متواضع وعلى قدنا مش عاوزين اي حاجه كل اللي عاوز يجاملنا هيحط في الحساب ده لان ده مشروع سنه كامله واخدين اجازات من شغلنا عشان نشتغل بالفلوس دي في خدمه الغلابه لمده سنه افكار جديده وغريبه وتبدو بالنسبه للناس ايه الكلام الفاضي ده ما يجيبوا لهم بقى مش عارف هدايا وورد والورد ده يعني يفتحوا بيه محلات ورد ويترمي بعدها بيومين وكلام كلام كله فلوس في الارض وفعلا الغلابه مش لاقيه تاكل حتى في احتفالاتنا برضو يعني لما حد يجي يعمل حفله لابنه بتاع هل حاطط في بالك بند الغلابه الغلابه دول من اول البواب والجار الفقير والسايس العربيه والناس اللي عينهم على اللي داخل وطالع الحاجات دي حاسين بايه حاططهم في اعتبارك العاذر دول محطوطين في تفكيرك طيب ماشي في حاجات ما تقدرش تلغيها في مجاملات لازم تعملها ماشي اعملها لكن على الأقل نص الشغل أو جزء منه يروح للمساكين والجدع والعمي والعرج عشان تاخد بركة القعدة دي عشان تبقى الحفلة فيها بركة عشان ربنا يبقى فرحان بالمناسبة دي لأن المناسبة دي كان لها يعني صدى عند الغلابة حبايبه لكن لما تكون المناسبة دي عبارة عن أكل وشرب ونم وكلام فاضي وفلوس في الأرض الله طب ايه اللي انت عملته زيادة بالعكس ده انت حولت مناسبة جميلة الى خطية ليك وللي حواليك بدون اي داعي احنا كمسيحيين المفروض نعيش الكلام ده لان ده المسيح قاله ببساطة قال له ما تدعيش البهوات اللي زيك لأنك مش هتاخد حاجة فعلى الأقل نبدأ في دعوة ولائم الفقر أنا ما انساش حضرت مرة فرح خادم آه كان خادم مشغول بإخوة الرب كانت كل حياته خدمة الغلابة فلما الناس جت الكنيسة اتخضت من المنظر ليه؟ الكنيسة مليانة من أولها لآخرها كله غلابة وكلهم يعني فطبعا ده راجل ابن ناس يعني كان يعني المفروض هو كان يفكر ان دي حاجة تكسف يعني لا يقول له دول قرايبه ولا يقول له بس هو كان مبسوط جدا كنيسة مليانة عن آخرها بكل الغلابة اللي بيخدمهم ببهدلتهم وبزغارتهم وب... فاهمين ازاي؟ بطريقتهم هم بيحبوه وهو فرحان بكده. طب والناس اللي هي يعني هتقول ايه المستوى ده؟ مش مهم ما يقولوا. خدنا ايه من الناس اللي بتقول وبتعيد؟ ما خدناش منهم حاجه. على الاقل الغلابه دول جايين بيصلوا له وفرحانين بيه بصدق، لا عاوزين منه حاجه ولا حاجه بيحبوه لانه ده راجل حلو بيخدمهم. المعنى ده على بساطته ضايع مننا. احنا بنمشي ورا الدنيا في تقاليد كتيره قوي ملهاش قيمة وفي مثاليات عالية وجميلة جدا وسهل تطبيقها بتروح مننا يا ريت في كل مناسبة النهاردة مثلا أعرف بيوت كتيرة بقت في الأعياد وأعياد ميلاد الأولاد أو الحاجات دي لازم تعدي بيهم على ملجأ أطفال عشان الطفل يروح يوزع بإيده هدايا على أطفال تانيين محرومين عشان يفرح مش هو وأصحابه والبهوات لأ يفرح مع أطفال تانيين ما عندهمش نفس الفرصة ولا هتجيلهم نفس الهدايا يبقى يبقى أنا بربي في الطفل إحساسه بالآخر المظلوم والمحروم اللي, اللي كان ممكن ابني يبقى كده ما يعني ما حدش بيختار الحاجات دي ثالث مثل فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله واحد من البهوات اللي قاعدين آه لما سمعوا بيقول يعني اكرموا الغلابة في حفلاتكم وبلاش المجاملات الزيادة قال له يا بخت اللي في الآخر ياكل خبز على مائدة الله أو في ملكوت الله كان في اعتقاد كده عند اليهود أنه السما دي أكل وشرب ودي ما زال الاعتقاد عند إخواتنا المسلمين برضو حكاية أنها حكاية أكل وشرب بس ربنا قال ملكوت السماوات ليس أكلا ولا شربا الحكاية مش كده يعني ما هو كده يبقى هوليدي إن يعني قريب للملكوت يعني لكن الحكاية مش كده خالص لكن ده كان اعتقاد انه يا بخت اللي يوصل ويلاقي بقى الاكل والثمين اللي مش لاقيه في الدنيا لكن ربنا استغل التعليق اللي قاله الاخ ده انه يشرح له طب مين بقى اللي يوصل للملكوت وياكل ماشي هقول لك بقى مين اللي هياكل في السماء صحيح او مين اللي هيحضر الوليمه اللي هيعملها ربنا بجد فيبقى المثل اللي جاي ده مثل بيشرح لنا الخلاص أو بيشرح لنا إزاي ندخل السماء أو مين المدعو ومين اللي هيبقى مع ربنا في السماء المثل الأولاني قال لنا مبدأ خليك في الآخر عشان ربنا يرفعك المثل الثاني قال لنا وانت بتعمل حفلات وعزومات انشغل بالغلبان اللي مش هيعرف يكافئك المثل الثالث يا ترى مين اللي هيتعزم صحيح ويدخل في السماء هو ده بقى فقال له إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لأن كل شيء قد أعد فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون قال له الأول إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظر أسألك أن تعفيني وقال آخر إني اشتريت خمس أزواج بقر وأنا ماضي لأمتحنها أسألك أن تعفيني وقال آخر إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك حينئذ غضب رب البيت وقال العبد أخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأزقتها وادخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي الأربع فئات اللي قالهم من شوية فقال العبد يا سيد قد صار كما أمرت ويوجد أيضا مكان فقال السيد للعبد اخرج إلى الطرق والسياجات والزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي لأني أقول لكم ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي المثل ده مذكور تاني في متى 22 وهنبقى نرجع لها لأن فيها حتة زيادة شوية بيقدم إيه بقى المثل ده بيقول أن إنسان عظيم عمل وليمة عظيمة جدا وراح دعوة الناس اللي يعني المحترمين ف في ساعة العشاء أرسل عبده يقول للمدعوين تعالوا كل شيء قد أعد غالبا دي مش أول دعوة ليه؟ لأنه ده بعتها وقت العشاء فمحدش هيعمل عشوة كاملة ويتكلف وبعدين ساعتها يرفع التليفون يقول يا جماعة أنا عندي عشاء جامد تعالوا احضروا معايا يقولوا له ما عملناش حسابنا فهو غالبا مديهم عاد بس إيه يعني ساعة المجيء كده بيأكد يعني بيأكد يا جماعة أنا جاهز اتفضلوا شرفونا فواضح ان الناس دي عندها خبر عشان ما حدش يقول يمكن ما اتظلموا لان في عنصر مفاجأة لا لان هنا بيقول في ساعة العشاء ارسل عبده يقول تعالوا كل شيء معد فهنا بيدي بس اوكي انه خلاص جاهزين اتفضلوا ابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون الناس دول كلهم ثلاث فئات كده على الأقل أو ثلاث نوعيات كلهم قالوا له سوري مش هنيجي وبرأي واحد ودي تؤكد لنا أنه أغلب الناس مجمعين على رفض دعوة ربنا عشان ما حدش يستغرب لما يقول الله أغلب الناس ماشية غلط أيوة صح أغلب الناس ماشية غلط وأغلب الناس مطنشة ربنا ماشي ده صحيح لأنه برأي واحد يستعفون يعني الناس يمكن تختلف في حاجات كتير قوي لكن أغلبها متفقة في تجاهل دعوة ربنا أيا كانت الأسباب أول واحد طبعا انتوا فاهمين الانسان ده اشاره للمسيح له المجد اللي عامل وليمه كبيره قوي وعاوز كل الناس تشرف عشان تتمتع بالقعده معاه وبالحفله بتاعته. والبعض يقول ده الاب والابن يعني يعني الاب هو اللي عامل الوليمه ده اللي قاله متى بقى ملك وعامل عرس لابنه فالابن الملك المسيح له المجد والاب السماوي دعينا من خلال ابنه الوحيد. وهنا الكلمه بتاعت تعالوا كل شيء قد اعد يعني انت مش مطلوب منك حاجة ولا تدخل بهدية حتى يعني ربنا مسهل لنا المأمورية تعالى بس تعالى انا اللي عليا الخلاص وانا اللي عليا الفداء وانا اللي هديك الروح القدس وانا هديك فضائل وانا هساعدك تسيب الخطية وانا هديك البركة طول حياتك وانا همشي معاك خطوة خطوة لغاية ما ادخلك السماء كل شيء عليا كل شيء قد أعد مقصود بيها ان الانسان عاجز يخلص نفسه وان ربنا أعد كل شيء مفيش حاجة ناقصة في الخطة بتاعت ربنا كل حاجة محسوبة صح فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون وخلي بالكم من كلمة يستعفون يعني نظام اعفيني اعفيني هو اعتذار مؤدب مقصود بيها ايه ان الواحد ساعات يجد لنفسه عذر او حجة مقنعة يعني يقول اعمل ايه انا مشغول كأنه ده يعني هو مش بيقول له لا رب روح بعيد انا مش عاوزك لا ما حدش بيقول كده لكن أغلب الناس بتقول له رب معلش اعفيني أعفيك من إيه طب أنا قايل لك قبل كده وبعدين دي حاجة مش هتتكرر وأنت الخسران لا اعفيني أصل أصل إيه بقى أنا اشتريت حقل وأنا مضطر أخرج وأنظر يبقى الدنيا والممتلكات والمباني والأراضي والشقق وال والمشغوليات دي من النوع ده يعني وتاني واحد شبهه بس الشغل اني اشتريت خمسة ازواج بقر وانا ماضي لامتحان البيزنس بقى انا معلش مشغول جدا وعندي مش هقدر والتالت قال له لا انا مش مش بيت ولا شغل اللي معطلني او يعني ممتلكات انا حاجات اسريه انا لسه متجوز جديد فانا مش معقول هاجي وحسب يقولوا الشريعه اليهوديه كانت في بعض الاحتفالات الكبيره حضروها الرجاله بس فبالتالي كان هيسيب مراته لأن واحد يقول طب ما ياخد مراته ويروح الحفل لا يعتقد إنها كانت حفلة رجالي يعني فقال له أنا ما أقدرش أجي أنا تزوجت ولا ذلك لا أقدر أن أجي زي واحد يقول له يا رب خلاص بعد الجواز أنت في حالك وأنا في حالي قبل الجواز كنت فضيلك لكن بعد الجواز هفضلك إزاي أو واحد بعد ما كان فاضي شوية لما اشتغل قال طب أعمل إيه أنا مشغول على طول 24 ساعة في الشغل كل ده الحقيقة أعذار هي تتقدم بشكل شيك لكن دي مش مقبولة عند ربنا وده اللي قاله في آخر المثل ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي ولا واحد فيهم يستاهل مش مش هيدقوه مش هيدقوه معناهم هيجي لهم وقت يتمنوه بس مش هيدقوه بدل قالوا لا مش هيدقوه لأنه صعب عليه وطبعا ربنا بيصعب عليه لما يكون هو اللي بيجري ورانا واحنا اللي بن بنستعفي بيصعب على ربنا طبعا يعني انا انا مع كل شيء معد انت مشغول على ايه كل شيء قد اعد فانت مش مطلوب منك حاجه غير انك تيجي وتيجي مدعو مكرم وكأن ربنا بيقول لنا في فئات كتيرة بمدعوة لكن هتجد حجج كتيرة قوي تفكرنا بمثل الزارع لو تفتكروا البذر نزل على أراضي كتير قوي بس مش كل الأراضي زرعت قليل اللي اهتم قليل اللي تجاوب مع الدعوة لكن ربنا بيدعي كل الناس حتى اللي عارف رد فعلهم برضه ساعات الآباء يشرحون الحتة دي مقصود بيها اليهود اليهود اللي معتبرين ربنا بتاعهم بس ولغاية النهاردة متصورين ان هم شعب الله المختار دول يستعفوا ان هم يقبلوا دعوة ربنا مش عاوزين يقبلوها كما هي فقال دول بالذات مش هيطولوا عشاء ابدا لان هم بهوات وبيرفضوا الدعوة بيرفضوا قبول المسيح المتواضع طب يا رب كده الحفلة باظت ومحدش هيدخل لما جاء العبد وأخبر سيده غضب رب البيت يبقى خلي بالكم رفض الدعوة المستمر بيسبب غضب ربنا دي حاجة تقلق يعني ايه لما يفضل واحد قافل ودانه ومش عاوز يسمع صوت ربنا كذا مرة ربنا يقول له ارجع صلي بلاش الغلط خلينا ماشيين صح خلينا في النور تعال اخدم مرة واثنين وثلاثة وعشرة وهو عمال يرفض ويتحجج ويرفض ويتحجج ده ممكن يخلي ربنا يغضب بمعنى ايه ربنا مش انسان يعني بينفعل انفعال مش قادر يملكه لا بس ده بيضايق ربنا ولو غضب ربنا حصل مع انها البركه اللي في حياتك هتروح هتلاقي حاجه تاني بقى هتلاقي هتلاقي تجاهل من ربنا تصلي مش هتس... مش هيسمعك ليه ما هو ياما قال لك تعالى ما رضيتش فحاسب حاسب توصل الى هذا التعبير اللي يخوف غضب رب البيت وقال العبد شوفوا بقى ربنا على ساعة العشاء على الآخر يتصرف إزاي عشان كده يقولوا دي يهود وأمم يعني فضل آلاف السنين يدعي والناس تستعفي جه بقى على ساعة العشاء في مجيء المسيح في آخر الزمان بقى يلم بقى من الشوارع ومن الحواري خلاص ما بقاش يدور على مين مين يستاهل لأن ليس بار ليس ولا واحد يعني ما فيش ولا واحد يقدر يدخل عشاء ربنا كده باحترام بصراحة لا ما فيش حد يستاهل فقال له بص بدل الوليمة معمولة هتتعمل وفرحة السماء لازم تكمل بس روح هات لي من الشوارع والأزقة وادخلهم ادخل قال له هات المساكين هات الشحاتين اللي هتشوفهم والعرق والعمي والجدع دخلهم طبعا دي مناظر مش مش بتاعه حفلة كبيرة زي كده قال له هاتهم لما عمل كده راح لفله ساعتين ورجع المفروض البيت اتملى لأن دول غالبا شكلهم عددهم أكبر من المدعوين الأولانيين لكن شوفوا التعبير المريح ده قال له يا سيد قد صار كما أمرت ويوجد أيضا مكان فاهمين المعنى؟ يعني رحمة ربنا واسعة جدا تلم مهما تلم من الشوارع ويوجد أيضا مكان لسه في فرصة تاني احنا بقينا عشرة بالليل عاوزين نبتدي العشاء قال له طب بص بقى انت خدت الشوارع الكبيرة والحارات الكبيرة ادخل على الساحات وعلى الطرقات وعلى والسياجات الحتت اللي هي ايه تبقى يعني دارية ومهملة ويمكن مش نظيفة يعني انزل كمان انزل لمستوى اقل وهات هات كمان لانه يوجد ايضا مكان واضح المعنى هنا المعنى جميل جدا قد ما ربنا غضب من رفض المدعوين قد ما رحمته واسعة جدا في قبول المتواضعين كل العاهات اللي في الدنيا ربنا قابلها بدل هم عارفين ان هم ما يستاهلوش عارفين كده بدل عندهم الاحساس ده وداخلين حاسين ان دي حاجه كبيره عليهم لا ربنا يفرح بيهم ويدخلهم من الحواري والازقه والسياجات يعني كل اللي تايهين في الدنيا بدل بدل يقبلوا يجوا لربنا في اي ساعه مهما كان تاريخهم دي دي تفرح ربنا وتفرحهم طبعا فقال السيد للعبد اخرج الى الطرق والسياجات والزمهم بالدخول يعني في ناس تيجي بالزقه كده البهوات ما يجوش بالزقه بس الغلبه سهل تزقه فتقول لانه عارفين ليه الزمهم بالدخول لان هم مش هيكونوا راضيين يدخلوا مش عارفيني لا مستكترين فاهمين يعني الاولانيين عارفيني باشا لكن الثاني مش معقول اكون انا ودي الصورة اللي عندكم في البامفلت واخدين بالكم الصورة اللي فوق على الشمال انه طلع العبد او المسيح له المجد لواحد بره شكله شحات فبيقول له ادخل فمش راضي يدخل بيشاور على نفسه يقول له انا يعني انا هدخل الحفلة دي فاهمين المعنى فالمسيح بيشاور له على الحفلة والتاني بيشاور على نفسه انا مدعو أنا هدخل مع الناس دي فاهمين المعنى فصورة جميلة الحقيقة ألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي إذا ربنا عاوز بيته مليان ويوجد أيضا مكان دي كلمة مريحة لكل واحد فيكم يوجد أيضا مكان مهما كان استعفى قبل كده مهما كان حالاته طبعا بعض الآباء يتأملوا في المساكين يعني الفقير روحيا يعني ما عرفش يصلي ما عرف لسه عمره ما قرا الانجيل ما يعرفش حاجه عن الكنيسه مسكين كده فقير روحيا وما له يوجد ايضا مكان واحد جدع مشلول يعني ارادته ضعيفه قوي نفسه يمشي صح مش عارف ارادته ضعيفه برضه يوجد ايضا مكان العرج يعني ايه يعني بيعرج يعني يعني ساعه يمشي كويس ساعه يمشي وحش ساعه يمشي كويس ساعه يوجد ايضا مكان العمي اللي مش شايف حاجه ومش فاهم حاجه وتايه في الدنيا يوجد أيضا مكان كل الفئات اللي هي ينظر ليها أنها بائسة وما تنفعش للملكوت لا دي تنفع للملكوت أما البهوات ما ينفعوش للملكوت فاضل نقطة وحيدة لما نرجع لإنجيل متى قال المثل ده وأضاف حتة صغيرة متى 22 في الأول هو نفس المثل بس يعتقد أنه يمكن المسيح قاله مرتين بطريقتين وأحيانا البعض يقول له انه كل واحد قال تفاصيل معينة من المثل هنقرا مع بعض من متى كمان عشان في الاخر في حتة زيادة جعل يسوع يكلمهم ايضا بامثال قائلا يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا لابنه مرة قال انسان عظيم المرة دي بيقول ده ملك وده فرح ابنه فدي مش اي وليمة وارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا فارسل ايضا عبيدا اخرين قائلا قولوا للمدعوين هو ذا غدائي أعددته ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد يعني ده عامل حاجة ضخمة جدا وطبعا دي مقصود بها ايه كل خطة ربنا بقاله آلاف السنين بيخطط يجي ويفدينا ويذبح نفسه عشان ويعد لينا كل شيء عشان ندخل الملكوت يعني الموضوع كلفه كتير قوي فلما حد يجي يقول له لا معلش مش عاوز مش معقول تعالوا إلى العرس ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته وهنا بقى أضاف حتة والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم يعني ده مش مش بس ناس بتقول أسألك أم تعفيني لو أخذ الجانب المؤدب من الناس لكن ما قال لنا إن في ناس بالعكس بقى تمسك الناس اللي تتكلم عن ربنا وتهزقهم وتتريق على ربنا وعلى سيرته وعلى ناسه وعلى خدامه وتقول ما فيش حاجة اسمها ربنا وتقول الإكستريم بقى التاني شتموهم وقتلوهم يعني مش بس يقول أنا أصلي مشغول مش هقدر لا ده في ناس أوحش من كده كتير بترفض الدعوة باستهتار وباستنكار وبتعالي وبكبرياء وبشتيمة وكل فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينته يعني النتيجة إيه أنه لا يذوق أحد منهم عشائي مش هينفع يدخلوا السماء اللي هيرفض الدعوة بأدب أو بقلة أدب مش هيدخل السام اللي يتعالى على ربنا ويستهزئ بيه أو يتع... يقول أنا مش فضيله برضو الاثنين الحقيقة ملهمش نصيب في الملكوت ثم قال العبيد أما العرس فمستعد أما المدعوون فلم يكونوا مستحقين اليهود ما كانوش مستاهلين المسيح عشان كده قال لا أنا هروح للعالم كله للغلابة اللي ما يعرفوش حاجة اللي ما عندهمش أنبياء لكن المدعوين ما كانوش مستحقين لكن العرس مستعد يعني من ناحية ربنا كل حاجة بيرفكت من ناحية الناس طبعا لا فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه ادعوه إلى العرس هنا الدعوة العامة بقى الكل كل البشرية بكل فئاتها وكل خطاياها وكل ضعفاتها فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين كلمة غريبة أشرارا وصالحين الله السماء هتشيل أشرار لا مقصود بيها ان الدعوة راحت للأسرار والصالحين يعني الشرير مدعو برضه لما يجي ما يتوب ودي هتبان في الحتة اللي جاية والشخص اللي معقول انسان عادي ما بيغلطش غلطات كبيرة برضه مدعو للملكوت لكن حتى لو الشرير برضه قبل منه مدعو يعني الأسرار قبل الصالحين مدعوين في الدعوة دي ما جئت الأدعو أبرارا بل خطى إلى التوب فامتلأ العرس من المتكئين طبعا اتملت الحفلة على الآخر والسماء هتبقى زحمة زحمة مش يعني مفيش مشاكل يعني في الزحمة لكن أقصد عدد من كل الشعوب من كل الأمم من كل لسان وناس unexpected خالص هيكونوا موجودين لأنه ربنا رحمته واسعة جدا فلما دخل الملك لينظر المتكئين عشان كده احنا في الطقس القديم يا جماعة الملك يدخل المفروض تكون المتكئين قاعدين يعني في القداس الملك المسيح الحمل لما يدخل المفروض تبقى الكنيسة كلها قاعدة محاضرة يعني الناس لما تيجي بعد تقديم الحمل مش صح ليه الملك يجي يكون كل الناس قاعدة مستنية هو ده الصح الملك اللي هو زفة الحمل المفروض الحمل يدخل زي العيد كده بزفة من الباب واخدين بالكم الشمامسة والكاهن اللي شايل الحمل ويدخل قدام الهيكل كل الناس كلها واقفة فرحانة احتفال بدخول الملك فعشان كده اللي بيجوا متأخر في القداس ده نوع من التهاون لأنه الملك بيدخل كل المتكئين موجودين صحيح كلهم أشرار وكلهم ما يستاهلوش وكلهم مطروقات ويعني بس هو دعيهم وهو قابلهم وفرحان بيهم رأى هناك لما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس خلي بالكم دي حفلة عرس لكن واحد مش لابس لباس العرس فقال له يا صاحب بنفس لغة الأدب بتاعت ربنا دايما كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس فسكت حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية يا رب طيب جدا ورحيم جدا ولامن من كل الشوارع كل دول عندهم فساتين سواري عندهم بدل يعني هيجيبوا منين يعني مش ممكن يكون عندهم حاجة تليق بلباس العرس عشان كده السؤال هنا كيف دخلت مش لماذا دخلت لا كيف دخلت تدخلت ازاي لانه اكيد الناس دول عشان يليقوا بقعدتهم مع الملك بيحموهم بره ويلبسوهم نظيف كله على حساب الملك طبعا فالراجل دخل مبهدل ليه ما هم قعدتهم مبهدله اصلا كلهم دخلوا من الباب فعلى الباب حموهم ولبسوهم ودخلوهم فقاعدين كلهم بهوات مع ان في الاصل هم مش بهوات فاهمين المعنى اللي انا عاوز اوصله احنا كلنا خطاء وكلنا وحشين وكلنا العبر كلها ماشي بس الكنيسة لقت حل في رحمة ربنا تعمدنا على باب الكنيسة عشان كده المعمودية مكانها طبيعي على الباب بره نتعمد عشان نغتسل من العالم والإنسان العتيق ونلبس الأبيض اللي هو رمز للمسيح نفسه يعني أنتم الذين اعتمدتم لبستم المسيح وندخل فنبقى شكلنا كويس مع ان احنا في الاصل مش كويسين بس باين علينا النعمة لأن المسيح سكن فينا الروح القدس دخل فينا فباين علينا إن إحنا ناس كويسين لو واحد ما دخلش من الباب ما تعمدش ما لبسش المسيح هيتلقط على طول حتى لو ألفات مؤلف يقولوا له ده دخلت هنا إزاي عشان كده المسيح بيصر على المعمودية ليه؟ لأنها عطية ببلاش من الملك من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن ولم يعتمد يدان طبعا الآباء قالوا مش بس المعمودية هي اللبس كمان اللبس ده أنت محافظ عليه بالتوبة ولا لأ لأن لو واحد مش عايش توبة هيبقى لبسه متوسخ كله بلاوي لكن واحد أول بأول بيتوب كل غلطة بيقول له رب أخطيت سامحني ويرجع تاني هيبقى شكله لبس حلو فاللبس ده الآباء قالوا عنه المعنيين دول قالوا المعمودية دي النقلة اللي تنقله من الحواري لعرس الملك وقالوا عليه التوبة اللي تخلي الواحد دايما واقف قصاد ربنا شكله كويس مش مهم كان قبل كده ايه ما هو اللبس بيستر فقال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس ارموه بر يبقى احنا كلنا ما نستاهلش صح لكن عندنا فرصة والفرصة واسعة جدا ويوجد أيضا مكان بس الدخول باللبس الرسمي واللبس الرسمي ببلاش تعال خده اللبس الرسمي ببلاش معمودية لو ما كنتش اتعمدت لو اتعمدت يلا حافظ على اللبس ده بالتوبة المستمرة عشان تفضل دايما في حضرة الملك لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون يعني الدعوة رايحة لناس كتير قوي بس مش كل دول هيدخل تيجي فرصة لناس كتير قوي بس حاسب لأن في قليلين في الآخر اللي هيختاروا يمشوا مع ربنا ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون منه تخدش لما تلاقي الدنيا كلها ماشية غلط مسيح سبق وقال لنا كده ما, ما نبهنا يعني انك ما تقولش ما كله لا ما هو كله دول غلط كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون ما أضرب وأقرب الطريق المؤدي للحياة وقليلين هم الذين يجدونه خليك من دول خليك من القليلين اللي عارفين السكة صح ازاي يلبسوا المسيح ازاي يتشبهوا بالمسيح ازاي يتوبوا عن كل خطية اول باول يا ترى انا لابس كويس هقف قدام ربنا انا اعرج واعمى واجدع ومسكين ايوه دي ما اختلفناش انا وحش ماشي طيب بس انا رايح لقدام هقف قدام الملك انا لابس لباس العرس تبت صالحت اخويا يعني اعتذرت لربنا عن اللخبطه اللي حصل نويت امشي صح وبطل الحاجات الغلط يبقى في لباس العرس عشان ما اسمعش وانا جوه انت دخلت هنا ازاي مش عاوزين نسمع كده يبقى النهارده خدنا شويه امثال مرتبطه بالوليمه او العرس ان ربنا بيشبه نفسه بملك بيدعينا الحفله كل الناس المحترمين اللي كانوا فاكرين ان هم دول بس الحفل ليهم طلعوا مش ليهم خالص اليهود اللي فاكرين بتوع ربنا شعب الله المختار طلعت الدعوة عامة للكل بكل السلبيات اللي في الناس علمنا لما تبقى مدعو اقعد في الآخر عشان ربنا يرفعك ولما تدعي ادعي الغلابة عشان يبقى المكافأة في السماء ولما تبقى مدعو ما تقولش عفيني ولما تيجي البس اللبس اللي بيدوا على الباب واضحة الفكرة كلها دروس روحية مرتبطة بفكرة ازاي الواحد يروح السماء لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد